هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية
من مدرسة الربانية نتحدث رباني الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اللهم اصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا اللهم حول الى الخير قلوبنا اللهم انا نسالك ان تاخذ بقلوبنا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك امين يا رب العالمين ما زلنا في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم وكنت وعدتكم أن نوزع الليلة كتاب التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله وهو من أقيم الكتب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد آه، ولكن آه، بدا لي ان شاء الله شيخي الذي حصلت منه على الاسناد من زمان وحدثتكم عنه ابو خالد عبد الوكيل آه، حفظه الله من اهل مكه ووالده كان من اعلم الناس في صحيح البخاري سياتي الى مصر ليزورنا إن شاء الله الأربعاء القادم فأرجو إن شاء الله أن احنا نخلي الشيخ يقعد جنبي هنا ونقرأ عليه آه، جزء من كتاب التوحيد تسمعوه كلكم ونطبع لكم على الكتاب إجازة إنكم سمعتوا كتاب التوحيد نخليه الأسبوع الجاي ولا تاخدوا دلوقتي؟ ان شاء الله نخليه يعني بدل ما تاخد مني انا تاخد من شيخي باسناد اعلى يعني فنخليه الاسبوع الجاي ولا اللي عايز ياخد دلوقتي يرفع ايده نديله دلوقتي كتابه الله لا لا ان شاء الله الاربع الجاي هذا آه، آه بلاش فعلا آه، ب- يعني ايه تبقى يبقى معاك كتاب ونكتب لك عليه ان انت سمعتك احنا عايزين نقرا الكتاب ده كله والله فنسال الله التيسير يبقى ان شاء الله تاخدوه الاسبوع الجاي باذن الله تعالى تجدونه في ايديكم مختوما وكل واحد يكتب عليه اسمه يحتفظ بالكتاب ده يورثه لاولاده اسال الله ان يتقبل منا ومنكم كنا في قضيه الذين يدخلون الجنه بغير حساب لينجون من أهوال القيامة اللهم نجنا رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك رب لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وذكرنا أن أول المبشرين بهذا من كتاب التوحيد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب من حقق التوحيد ومات عليه دخل الجنة بغير حساب وذكر الأدلة في ذلك ثم الثانية عشان عايز بس أتجاوز آه، قضية ال- القيامة دي عشان ندخل في موضوعنا في نكمل كتاب شرح العقيدة الطحوية آه، قال أصحاب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لعلهم الذين صحبوا رسول الله بيتكلموا لما الرسول سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قالوا قال عرضت علي الأمم ثم قال سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ودخل دخل بيته فخاض الصحابة في هؤلاء من هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب فقال هم الذين ولد قالوا هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا فخرج عليهم النبي صل عليه اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم اللهم اشفنا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع حديث أصحابه قال ما الذي تخوضون فيه قالوا في هؤلاء يا رسول الله الذين ذكرت أنهم لا يدخلون الذين ذكرت أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون اللهم اجعلنا منهم يا رب اولا هم الذين لا يسترقون هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من احد ان يرقيهم هناك حديث في صحيح مسلم فيه هم الذين لا يرقون ولا يسترقون الشيخ الألباني قال إن زيادة يرقون زيادة شاذة لأن النبي صلى عليه وهو سيد من يدخلون الجنة بغير حساب ثبت أنه رقى فكلمة لا يرقون زيادة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد الحسن والحسين بالرقية بيرقيهم كل ليلة صلي عليه صلى الله عليه وسلم وثبت أنه رقى نفسه والحديث متفق عليه صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم وص- ورقى غيره فلذلك لا يرقون زيادة لكن الصحيح المتفق عليه لا يسترقون يعني إيه لا يسترقون ما يطلبش من حد يقولش لحد إيه ارقيني ما يقولش لحد ارقيني وهذا على أصل الإسلام العظيم ألا تسأل الناس شيئا أصل هذا الأصل في حياتك لا تسأل أحدا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف حصل هذا الأصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم حكيم بن حزام الصحابي لا تسأل الناس شيئا وإن سقط صوتك قال فما سألت أحدا بعدها شيئا يعني لو انت راكب على البعير والصوت اللي بتضرب بيه البعير وقع في الارض ما تقولش لحد ناولني لا تسال الناس شيئا هذا مبدا من مبادئ الاسلام التي ضاعت في هذه الايام وصار دأب الناس الطلب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح على نفسه باب مساله فتح الله عليه باب فقر دي دي من الثلاثة اللي سيدنا النبي أقسم عليها صلي عليه قال أنتم ما تصلوش على النبي ليه النهاردة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ثلاثة أقسم عليها صلي عليه وشوف بقى لما سيدنا النبي يقسم يعني إيه ثلاثة أقسم عليها ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر يفتح على نفسه باب مسألة يقول أنا اديني ساعدني سلفني وقف معايا آه، جاملني اشتري بالتقسيط ي- يستلف كل ده اسمه باب ايه باب مسألة وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر لذلك تجد دايما اللي بيتداين ده يقوم من دين يدخل في دين يقوم من دين يدخل في دين ويفضل طول عمره كده وأخطر شيء في الدنيا أخطر شيء على الإطلاق إنك تموت وانت مديون حتى الشهيد الذي يموت شهيدا وعليه دين لا يدخل الجنة اللهم اقض ديون المسلمين اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين اللهم أعن المسلمين على سداد ديونهم اللهم إنا نعوذ بك من هم الدين اوعى تستلف امشي على قدك خطوة خطوة واحدة واحدة على مهلك ليه تروح تشتري ثلاجة بالتقسيط غسالة اوتوماتيك بالتقسيط ليه اما يبقى معاك اشتري ما معكش ما يلزمكش يعني اموت الولية لا هي تموت وانا ما ادخلش جهنم صح ولا لا لأن كثيرا من الناس وقد أخبرت بهذا ممن يبيعون بالتقسيط وأنا عارف إن فيهم مغالاة بيزود على السلعة كتير جدا لكن يقول أغلب الناس ما بيدفعش آخر قسط أو آخر قسطين بيفوت يقول خلاص بقى سامحني وأقول له أنا مش مسامح يقول له مش في داهية ما أنت خدت كتير لكن يوم القيامة هياخد حقه من رقبتك أو الأخطر من ذلك اسمع الحديث ده بعد ما تصلي على سيدك النبي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه أن يصلي على جنازة قال أعليه دين فجيء يوما بجنازة فقال أعليه دين فقال رجل نعم عليه ديناران لي فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فقال رجل من الصحابة يا رسول الله صل عليه وعلي ديناراه قال له يا رسول الله صل عليه والدينارين ايه علي انا خلاص انا اتحملهم عنه يكفي هذا واحنا كثيرا ما نقول نقف على جنازة حد ونقول ايه ال- ال- الراجل الميت ده لو عليه دين دينه عليا ده يكفي اسمع فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي ما فعلت الديناران عملت ايه في الاتنين جنيه اللي على الراجل ما فعلت الديناران قال يا رسول الله وهل كان ذلك إلا بالأمس قال له يعني ده لسه امبارح هدفعهم إن شاء الله فلما كان من اليوم الثالث أتى فقال يا رسول الله لقد أديت الدينارين عن الرجل فقال الآن بردت عليه جلدته يعني كان مولع نار لحد ما تسدد اللي عليه رغم ان قال له عليا قال له ما, في ما فيش عليا تسددهم يبقى خلصنا ما سددتش هيفضل يتعذب لحد ما تسدد اياك والدين اياك والدين يبقى اياك وسؤال الناس بعد الاحداث المريره اللي مرت بها مصر في السنه اللي فاتت دي كتير من الناس النهارده بقى ياخد وهو مش مستحق للمساعده قال رسول الله ان الصدقه لا تحل لذي ملظه قوي يعني ال- ال- اللي له صحه لا يحل انه ياخذ الصدقه في صحه يشتغل يشتغل واكسب واللي بيسأل ويطلب قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تأتي المسألة خدوشا وكروبا في وجه السائل يوم القيامة إخوتي استغنوا بالله ومن استغنى بالله كفاه قال سبحانه أليس الله بكاف عبده قل بلى قل بلى بلى كاف جل جلاله ولذلك من سكت عن سؤال الناس أعطاه الله ومن صبر عن الحرام كفاه الله بالحلال قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبه يعني ايه كافيه أليس الله بكاف عبده بلى قا- ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم لكفتهم آه، قصة عجيبة وإن كنت ما بحبش أقول ال- القصص دي لأنها قد تكبر على عقول بعض الناس يحكى أن رجلا كان في طريق يحكى يحكى يعني حكاية لو مش عجباك ارميها ما تصدقهاش مش مشكلة يحكى أن رجلا كان يسير في طريق فوقع في بئر بير ميه نازفه مروه طلعت ما فيهاش ميه فبير ناشفه وهو ماشي وقع قال فاردت ان اصرخ ثم قلت والله لاصرخن بقلبي لربي قال انا مش هصرخ انا هصرخ ايه؟ عمرك صرخت من قلبك كده من جوه حسيت بقلبك بيصرخ يا رب أنا مخنوق أموت طلعني قال فإذا يوم يمر وما مر بي صوت وأنا أصرخ بقلبي ثم جاء رجلان فأتنست فجلس على شفير البئر مدة ثم قال والله لنسدن هذا البئر حتى لا يقع فيه أحد فأتوا بحطب وطين وسدوا عليه وأردت أن أصرخ ثم قلت والله لا أغير يقيني في ربي لأصرخن لله هو طبعا المفروض الواجب الشرعي ان هو يقول ايه يا ناس انا تحت طلعوني هموت بقاله يوم ما كلش ولا شرب لكن الراجل قال قال كلمة هي دي اللي شعللت راسي امبارح وشيبتني زي ما انتم شايفين كده قال ايه قال التجربة شك قال ايه قال اللي يجرب ربنا يبقى بيشك فيه يبقى انا لو قلت ايه يا رب من قلبي وبعدين ناديت غير ده, ده من وجهه نظره يبقى انا كنت بجرب ربنا هينقذني ولا لا وعندنا نقول ان في اهل السنه ان الاسباب من السنه فلذلك الاثنين اللي ربنا بعتهم هيسدوا عليه دول من الاسباب فكان المفروض ي- وهم بيسدوا يقول لهم ايه هو هو هو في واحد تحت طلعوني لكنه قال التجربة شك من جرب فقد شك قلتها قبل كده ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات يذهب الذي تجد يبقى سيدنا النبي قال لك قول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات بعد بسم الله ثلاث مرات الصداع يروح ما تقولش طبعا ما نجرب بسم الله لا يبقى كده انت بتشك في وعد النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حاجة اسمها أجرب أنت تفعلها على اليقين فإذا كنت على يقين شفاك المهم ان الرجل قدر له ان ال- الناس طلعوه من البير سيبنا بقى من قصه البير لكن اردت ان اصل الى كلمه التجربه شك وان تتعلم ان تصيح بقلبك قبل أن تصيح بلسانك لأن احنا النهاردة هنقول هم الذين لا يسترقون لا يسترقون لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم أن يرقيهم دي معناها لا يتداوون ما بيروحش للدكتور قدر في الأسبوع الماضي إن أنا زرت أكثر من مريض وذهبت إلى أكثر من عيادة مع بعض المرضى اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم وكلكم بتقولوا الكلام اللي أنا بقوله ده إن اللي يشوف المستشفيات يقول مفيش حد سليم اللي يشوف عيادات الدكاترة يفزع العيادات مليانة لحد الساعة 2 و3 بالليل الدكاترة شغالين فقلت كل الناس دي عيانه طب يعني معنى كده ان زمان ما كانش في حد بيعيا اكتشفت ان النهارده بقى المرواح للدكاتره والمرواح للمستشفيات هوايه عند بعض الناس قول لي ما يصحش يا عم الشيخ عيب كده الناس عيانين اتق الله اللهم اجعلني من المتقين صدقت لكن انا عايز اقول ايه بس ان الناس زمان كانوا بيمرضوا كنا نقول لهم ايه انا بطني بتوجعني نام وهي تصحى والله كده بالحرف الواحد اقول لهم انا بطني عندي مغص تقول لي نام وهي تصحى وننام وتصحى اه يا امي انا سخن طب اشرب لك كوبايه ميه بس اقعد وانت تبقى كويس تشرب كوبايه ميه من الزير وتعرق وتبقى زي الفل النهارده اللي بيجي له شويه مغص يعمل ايه يروح للدكتور والدكتور يقول له ايه اعمل اشعه وبتاع الاشعه يقول له ايه اعمل تحاليل ويرجع بالاشعه والتحاليل على الدكتور يقول له ايه هعمل لك عمليه عشان عندك ورم والاخر يطلع الراجل بيبقى عند الدكتور التاني ما عندوش حاجه مش ده مش دي اللعبه اللي بقت ال- الطب تجاره اليومين دول والعياذ بالله بقى الطب تجاره اللهم اكفنا شر الدكاتره واكفنا شر المستشفيات واشف مرضى المسلمين اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب اقصد ايه الاشكال الكبير في تعلق قلوب الناس بالدكاتره بالطب الاشكال الاكبر الخوف من الموت في مستشفى دار الفؤاد جنبيكوا هنا انت هتعمل القصه دي امتى قول لي حاضر توب اللهم تب علينا وعلى كل عاصم وسلام واحد رحت ازور واحد مريض حاطين له جهاز تنفس صناعي وجهاز تشغيل للقلب وجهاز مش عارف ايه المهم عايش بالاجهزه فانا قلت لاولاده طب انتوا عايزينه يعيش كده ليه ما تشيلوا الاجهزه يجوز ان احنا نشيل الاجهزه هو ايه اللي يجوز وما يجوزش هو دلوقتي مش عايش القضيه في ايه انت معيشه كده ليه انت بتعذبه ما تسيبه يموت ويقابل ربنا أو- أو- انت خايف من الموت ليه يا ابني خايف ليه خايف ليه يا عم ابو الفتوح انا يا عم ما خافش عمري اهو كده الصعايده صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ايوه انا ما خافش خايف من الموت ليه انا هب... لما قيل لاعرابي انت تموت قال اين يذهب بي قيل إلى الله قال بخ بخ قيل وما يحملك على قول بخ بخ قال ولم أخاف من القدوم على من لم أرى الخير إلا منه الله وهتودوني على فين واللي بيموت ده بيروح فين رايح لربنا ف... طب انت خايف ليه اه خايف ليه هي دي المصيبة يا عم رجب أنا قلت لكم كده إن اللي الآن ليه أكيد عامل عملة أكيد وراك مصيبة أكيد وراك بلوى وخايف تقابله لكن اللي مش وصلتكم الرسالة النهاردة الصبح بتاعت إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب هل أنت معه مع ربنا هل أنت أبدا معه إن كنت تحبه فأنت معه وإن لم تكن معه فأنت لا تحبه كذاب ما تقولش أنا معاه معاه إزاي بقى وأنت مش وأنت آه، م- آه، بتحبه إز- ما تقولش أنا بحبه بتحبه إزاي وأنت مش معاه مع الله يعني الشاهد إيه يا إخوة إن مصيبة المرض اليومين دول الجري على الدكاتره واللي معناها ان انا لو انا تعبت او حد من ولادي تعب ما نروحش الدكاتره ونموت لا لا انا ما قلتش كده انا ما قلتش كده مذهبنا في المساله حكم التداوي اكتب حكم التداوي ايه حكم التداوي حكم التداوي مباح قول لي لا ده حكم التداوي فرض يعني سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء وانت منهجك بيقول ان الامر يفيد الوجوب بدليل ان انت بتقول بوجوب اللحية وان اللحية فرض لان الرسول قال اعفوا اللحى اقول لك ما هو اه الامر يفيد الوجوب ما لم تأتي صارفة تصرفه الى غيره قول له ايه اللي صرف الامر النهارده ده عن الوجوب اللي هو تداووا بالامر صرفه حديث المرأة السوداء لما قالت لرسول الله صل عليه يا رسول الله اني اصرع واني اتكشف فاسال الله ان يشفيني
قال إن شئت دعوت الله فشفاك
وان شئت ص- وان صبرت فلك الجنه بغير حساب
يا لله
الست دي كان عندها صرع اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم اللهم اشف المصروعين من المسلمين اللهم اخرج من اجسادهم الشياطين وعافهم بلا ابتلاء يا حي يا قيوم كانت بتصرع يعني بيجي لها صرع بتتكشف بتتمرمغ في الارض وهدومها تترفع وهي امراه قالت له انا مصيبه بتكشف ادعي لي وكان قدامها فرصه الشفاء بكلمه واحده اللهم اشفها تشفى الرسول قال كده ان شئت دعوت الله فشفاك خلصت كلمه واحده كانت قدامها الفرصه دي وان شئت صبرت ولك الجنه ها ادعي لك ولا تصبري قالت بل اصبر ولكني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف فدعا الله لها ألا تتكشف الشاهد إيه هنا لو أن التداوي فرض لما خير فيه رسول الله صح ولا لا يعني لو التداوي فرض ما كانش قال لها ايه رأيك تتعالجي ولا تصبري على المرض سبحان الله العظيم وكذلك أيضا حتى لو كان مندوب مستحب لا يخير في المستحب الرسول يأمر بالمستحب صح ولا لا ويختار المستحب فلما اختار لها الصبر ألا تداوى علم أ- لما خيرها علم أن التداوي مباح مستوي الطرفين يعني اللي يتداوى مفيش مشكلة واللي ما يتداواش مفيش مشكلة لكن إن صبرا يعني بنية صالحة لم يتداوى ونوى نية صالحة فله الجنة بغير حساب اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم وارزقنا الصبر قلت لكم ان انا كنت مع مع اخويا محمود ربنا يشفيه ويعافيه اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين اللهم ارفع عنه البلاء واجعل عاقبه امره الى خير ومرضانا ومرضى المسلمين وكل مريض مسلم يا رب آه، و- والراجل اللي قاعد جنبيا وقعدت اقول له وقعدت اقول له انت راضي والراجل مش عايز ينطق كلمه انا راضي راجل كبير في السن ومريض وبقول له انت راضي ادعي لنا انت راضي الله المستعان انت راضي ربنا يرزقنا الرضا انت راضي ربنا يرضينا انت راضي قلت له قول انا راضي قال ان شاء الله وما رضيش يقول انا راضي عشان كده اوعوا تعتبوا على مريض ما قالش الصبر صعب عشان كده اللي يصبر على المرض له الجنه قال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك ولك الجنة عشان كده بقول إيه لو أن مريضا راح للدكتور أصر إنه يروح للدكتور واثنين وثلاثة وعملية واثنين وثلاثة مباح مش حرام ولا غلط بس مذهبنا مذهب الإمام أحمد بن حنبل مذهب الحنابلة بيقول إيه أن التداوي بعد ثلاث يعني الإنسان يتداوى بعد إيه ثلاث ايام بعد ما يتعب بثلاث ايام ليه قالوا ما الحكمه من ذلك قالوا ان يستفرغ جهده في تعلق القلب بالله قالوا ايه لان الانسان لو انه اول ما دماغه وجعته جري على الدكتور ما قالش يا رب احنا عايزينه الاول يقول ايه يا رب مرة واثنين وثلاثة يوم واثنين وثلاثة يا رب يا رب يا رب اشفيني يا رب عافيني يا رب ارفع البلاء يا رب يا رب اشفيني يا رب ما تحوجنيش اتعلموا الدعوة الطيبة دي الله يرحمه سيدنا وشيخنا مات كان دعائه من دعائه اللهم لا تحوجني إلى طبيب غيرك اللهم لا تحوجنا إلى طبيب غيرك يا رب قال هيجي معانا دلوقتي حديث الرجل اللي كان بيرقي من آه، ف- فجي سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فرأى ال- فرأى خاتم الأنبياء بين نغص عند نغص كتفه الأيمن صلي عليه فقال أنا أرقي من هذه الريح دعني أرقيها فأنا طبيب قال دعها طبيبها الذي خلقها الله هو الطبيب مش هقدر اوعدكم بدي لينا كتاب اسمه ابشر يا حبيب الله هو الطبيب اوعى تقول لي اديهولك ببلاش ده ما ينفعش لا آه، ابشر يا حبيب كتاب اسمه الله هو الطبيب الله هو الطبيب فقدم قلبك بين يدي ربك واسال الله ان يشفيك بيقين الشفاء وعندنا قصص لا حصر لها يا مناس عنده سرطان راح عمل عمره وشرب زمزم ودعا الله ورجع قالوا له انت ما عندكش حاجه راحت فين الله اعلم كان عنده قلب وراح كان عنده ضغط وراح كان عنده سكر وراح الله يستجيب لمن يشاء ويشفي من يشاء اسمع كلام سيدك النبي صلى عليه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت وقال اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وقال فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله من الشافي لا شافي غيره من أين الشفاء من الله لا شفاء إلا شفاؤه لا شفاء إلا بإذن الله إذا اعتقدت إن الدكتور يشفي هذا شرك شرك الدكتور ما بيشفيش اللي بيشفي مين؟ الدواء البرشام ما بيشفيش الشافي هو الله قل لا اله الا الله لا شافي الا الله سبحانه وتعالى لذلك لا يسترقون لا يطلبون من احد ان يرقيهم لانهم يعتمدون على الله اعتمادا كاملا اثنين لعزه نفوسهم عن ان يذلوا لغير الله المريض دايما منكسر منكسر القلب ولذلك انا بقول يا جماعه انصحكم بزياره المرضى وزياره المستشفيات عشان تعرف نعمه ربنا عليك المريض منكسر بدليل يقول الله عز وجل عبدي مرضت ولم تعدني فيقول العبد واين اعودك وانت رب العالمين فيقول الله اما علمت ان عبدي فلانا مريضا فلم تعده اما علمت انك لو عدته ها؟ لوجدتني عنده لوجدتني عنده فلذلك لما بزور مريض اقول له ايه اتق الله الله عندك للاسف الشديد يا اخي تدخل النهارده على المرضى مشغلين لهم تلفزيون وفي اغاني ومزيكا وافلام ونسوان كيف هذا كيف يكون اقول له كده اقول له انت احوج الناس الى الله ليشفيك كيف تعصيه وانت مريض كيف تجد بعض المرضى ما بيصليش انا اول ما ادخل عليه برضه اقول له ايه انت بتصلي يقول ما بقدرش اتوضى ليه ما بتقدرش تتوضى الواد آه، عمنا الشيخ احمد اول ما يدخل عليه يقول له انت بتصلي يقول له لا والله ما بقدرش اتوضى يقول له صلي من غير وضوء الكلام ده غلط لا اقول له لا تقدر تتوضا والله ما بقدر اقوم ادخل الحمام وانت راقد كده ابنك ولا بنتك ولا زوجتك يبل ايده ويمسح لك ايديك بالميه كده غسلت ايديك يديك تتمضمض وتلف في منديل يبقى كده اتمضمضت يعمل لك مناخيرك كده في الميه ويمسح لك يبقى كده استنشقت ويمسح لك وشك بالميه ودراعتك ويمسح لك راسك ودانك ورجليك وكده اتوضيت يبقى تقدر تتوضا ولا ما تقدرش الحمد لله الامور ميسره على الاخر اليومين دول وبعد كده صلي ما بقدرش اقف صلي وانت نايم على جنبك صلي وانت قاعد ما اقدرش صلي وانت نايم على جنبك ما اقدرش صلي وانت نايم على ظهرك صلي بس ما تبطلش صلاه انت محتاج لربنا طب انا مش مركز بتوه وانا بصلي ما يجراش حاجه الله يرحمه ابويا رحمه واسعه كان في ايامه الاخيره وهو مريض اسبوع واحد الله يرحمه كان برضه ايه بيدوا له علاج كده بيتوه شويه فكنت اجلس جنبيه واقول له انت اقرا الفاتحه ها اقرا سوره ها اركع انت دلوقتي راكع قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي ارفع قول سبحان ربي الاعلى قول رب سمع الله لمن حمده وهكذا اوه حد يقعد جنبيه ويخليه يصلي ويركز ويقول لكن ما تسيبوش ما يصليش يموت كافر لذلك بنقول ان المرضى محتاجين عناية خاصة ومسؤوليتكم جميعا لما تسمع عن حد قريبك مريض لازم تروح له وإلا ستسأل يوم القيامة مريضته فلم تعدني روح زوره عوده واسأل عليه واطمن على أحواله مع ربنا ها راضي طب اصبر لأن الصبر فرض والرضا فضل بتصلي لا ما بصلي طب يلا معايا انا هخليك تصلي ما اقدرش والله تعبان معلش عشان خاطري ومفيش داعي ان انا بقعد اقول له جنه ونار وبتاع خليها ايه عشان خاطري انا بحبك ونفسي اشوفك بتصلي يلا انا هصلي بيك امام وصلي ورايا بنقول ان المرضى آه، المرضى منكسرة قلوبهم واحد يقول طب سيدنا النبي آه سيدنا جبريل رقاه يقول من غير أن يطلب هو لم يسترقي وأنا عايز أقول احذروا بقى من الرقى المبتدعة كثر الناس اللي قاعد مهمته ووظيفته وأنا قلت المرة اللي فاتت ان اللي يقعد يتفرغ ويبقى وظيفته ان هو يقرا عن الناس هذه بدعه حكم عليه شيخ الاسلام بدعه وانها لا تجوز وكسبه لا يجوز وان كنا ني- قلنا يجوز اخذ الاجره على الرقيه ولكن ان اللي يجلس ويجعلها هي كسبه ويتفرغ لها ويسمى ده شغلته راقي هو ده الغلط وبدعه في دين الاسلام إنما قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فلينفعه سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قالوا له لأن الطب ده علم تجريبي بالتجربة يعني جربوا البرشام ده جربوه جربوه جربوه نفع يبقى هو ده العلاج هو ده علم فكذلك في الرقى تجريبية بدليل أن الرجل لما رقى بالفاتحة الرسول قال له وما يدريك أنها رقية ما كانش يعرف أنها رقية بس بالتجربة كده جرب الفاتحة ف... فالعلم تجريبي ع- علم الطب نفسه والقرآن كله شفاء اللهم اشف كل مريض مسلم يا رب فلذلك بنقول ايه ان اذا استطاع الانسان انه ينفع احد ينفعه ارق الناس وكما قيل الفاتحة هي الفاتحة ولكن أين يد عمر سيدنا عمر كان بيقرأ الفاتحة على حد ربنا يكرمه ويشفى كأنما نشط من عقال هي الفتحة موجودة آه بس فين آه فين الإيد اللي زي يد عمر ترقي مش أي حد يرقي آه الشاهد أن سيدنا النبي صلى عليه لما سأله الصحابة يا رسول الله ماذا ترى في رقى كنا نرقي بها في الجاهلية قال عرضوا علي رقاكم دي برضو من حتة ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان متدخل في كل شيء في حياتهم يصبح الصبح يقول لهم اعرضوا علي رؤاكم هل رأى أحد منكم رؤيا يقول لهم اعرضوا علي رقاكم انه يصبح الصبح يقول قال اطعم احد منكم اليوم مسكينا من اصبح منكم اليوم صائما كانت هو ده اللي انا قلته في ال- في في- في درس المدارج يوم السبت اللي فات حلقه الرحمه لما قلت ايه قلت ان لازم لك شيخ تعرض عليه رؤياك اللي رأيتها وتعرض عليه مشكلتك وتعرض عليه مشكلتك مع مراتك وتعرض عليه مشكلتك مع صحتك وتعرض عليه مشكلة ابنك اللي مش بيسمع الكلام وتعرض عليه شيخ يبقى هو حياتك شيخ في حياتك وانا قلت لان احيانا مريض القلب يحتاج الى ايه استشاري قلب صح ولا لا احنا قلنا كده مريض القلب اي حد النهارده مريض وعنده قلب لازم بيتابع مع ايه مع استشاري كذلك القلب الايماني لازم لك انك انت يكون ليك ايه شيخ يتابع معاك ويسالك ويطمن عليك يوم كل يوم بعد يوم ما تقولش بقى انا هروح للشيخ ابو اسحاق الحويني اسيبك بقى من ايه من محمد حسين يعقوب وابو اسحاق الحويني ومحمد حسان الناس دولك ايه خلاص ضاعوا مالكش دعوه بيهم خليك في الشيخ اللي جنب بيتك المسجد اللي جنب البيت اللي بيشوفك في الصلوات الخمس كل يوم اللي هو آه عارف احوال المنطقه وعارف آه، طبيعه حياتك قول لي ما فيش في والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ربنا هيهديك ولا بد يبقى نمرة واحد لا يسترقون اثنين لا يكتوون أي لا يطلبون الكي ولا يسألون غيرهم أن يكويهم كما أنهم لا يسألون غيرهم أن يرقيهم جاءت الأحاديث بجواز الكي ثبت أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنا أنهى عن الكي قال ابن ابن القيم رحمه الله قد تضامنت احاديث الكي اربعه انواع فعله والثاني عدم محبته له الثالث الثناء على من تركه الرابع النهي عنه يبقى اربع مراحل المرحله الاولى الرسول فعله صلي عليه والمرحله الثانيه قال انا ما بحبوش انا لا احب الكي والمرحله الثالثه الثناء على من تركه اللي هي ولا يكتوون المرحلة الرابعة قال وأنا أنهى عن الكي لا تعارض بينها فإن فعله له يدل على جوازه وعدم محبته لا يدل على منعه لأنه قد لا يحب شيئا وهو ليس بممنوع فإن رسول الله صلى عليه لم يحب لحم الضب ولم يحب أكل الثوم والبصل وقال هما ليس بحرام أما الثناء على من تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية ولا يتطيرون التطير كان العرب يقوم الصبح وفي حمام واقف قدام البيت ينش الحمام اذا طار ناحيه اليمين يبقى اه كده خير ان شاء الله مش ما كانش بيقول ان شاء الله يقول كده خير بقى نسافر او نتاجر او نعمل اذا طار الحمام ناحيه الشمال يقول لا آه، يبقى ده يوم شؤم خليني قاعد في البيت فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك يعني ايه واحد يقول ايه انا لما بشوف فلان ده في يوم بيبقى يوم اسود ف اول ما يشوفه يرجع ينام في البيت ما يخرجش من باب البيت ده يبقى شرك لان ظن ان فلان ده هو اللي بيعمل الخير والشر الصحيح قلنا ايه ان ما منا الحديث فيه ما منا الا ويتطير لكن المنهي عنه ان يردك بمعنى ايه انا احيانا لما تشوف واحد يقول اه فلان ده وجوده في المجلس ده بيعمل مشكله استمر في المجلس ولا ايه فعلا مش انا قلت لكم هيعمل مشكله فهو هو كده بيعمل مشكله لكن انا استمر والخارج اسافر و كان كنت في مره مسافر وبصلي فبصلي من سوره ياسين فغلطت في السوره زي ما صاحبنا لخبط النهارده كده واحنا ساكتين وسايبينه اما نشوف اخرتها معاه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فصليت في سوره ياسين فلخبطت فيه فبعد ما خلصنا صلاه واحد قال لي لو انا منك ما سافرش ادم سوره ياسين لخبطت معاك يبقى السفريه دي مش حلوه صح هو ده التطير الشركي بقى حتى لو لخبطت معاك سوره ياسين وانا بصلي سوره ياسين عشان السفر فالشاهد ايه انها ما تردكش وسافرنا وما لخبطتش ولا حاجه كان زي الفل الحمد لله فالشاهد ايه خلاصه الكلام ان التطير حتى لو انت اتضايقت حتى لو انت استأت حتى لو انت آه، آه، قلبك انقبض برضه كمل لو ما كملتش يبقى هو التشاؤم هو ده التشاؤم المنهي عنه قال رسول الله الطيرة من عمل الجاهلية صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران من الجاهلية هما في أمتي وهما بهما شرك الطيرة والطعن في الأنساب آه قال مزاحم القصة دي على المشي سريع قال مزاحم بن عبد الحكم رحمه الله لما خرج الخليفة عمر بن عبد العزيز من المدينة قال فنظرت فإذا القمر في الدبران القمر له منازل والقمر لما يكتمل حتى النهاردة الغرب وغيرهم بيقولوا انه لما يكتمل بتبقى مصايبه شديده القمر هم بيقولوا كده بيقولوا كده واحنا بنقول للقمر ربي وربك الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن قمر ايه وبتاع ايه ولا النفسيات بتبقى وتاثيره على الجن و ششش. بس يا كده هو كده محدش يتكلم خليك مع الله فلا راى القمر في الدبران منزله من منازل القمر قال فكرهت ان اقول له فقلت له الا تنظر الى القمر ما احسن استوائه في هذه الليله برضو نفسي نتعلم, نتعلم الحته دي فكروني المره الجايه لان الوقت دلوقتي فات مننا الليله دي ان احنا احنا محتاجين نتعلم الذوقيات العليا في التعامل ذوقيات تعامل هذا المجلس مجالس العلماء زمان يقول ايه كنا في اول مقتبل طلبنا العلم في مجلس الشيخ اول ما نعلمه حسن الخلق اللهم حسن اخلاقنا آه. الايثار بما في ايدينا عايزين نقول ايه ان الاخ واقف وعمال يفرد رجليه وعمال يفرد جناحاته ليه ليه وسع على اخوك ما تضيقش عليه يدوس على رجله ويفرش حاجته عايزين نتعلم قلت لك ايه اسمها ايه ايوه احسنت كده الذوقيات في التعامل ما قالش سيدنا عمر اوبا القمر في الدبران ارجع وإنما جابها له بطريقة لطيفة قال له الله شوف القمر جميل ما شاء الله الليلة دي كده إيه كامل شوف القمر وراح مشاور على سيدنا عمر يعني عم- سيدنا عمر هو القمر يعني قال له إيه انظر ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استوائه هذه الليلة فنظر عمر فإذا هو في الدبران فقال كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران يا مزاحم قال له أنت عايز تقول لي يعني أنه هو في الدبران ما أنا فاهم أكتر منك إنا لا نخرج بشمس ولا بقمر ولكنا نخرج بالله الواحد القهار يبقى هي دي بقى القمر ولا ايه ولا شمس ولا طيور ولا فلان ولا علان آه، احنا نمشي ع- متوكلين على الله لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم آه اللهم اجعلنا من المتوكلين التوكل نصف الدين قال ابن القيم عليه رحمة الله التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة فإن الدين استعانة وعبادة التوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة قال تعالى فاعبده وتوكل عليه فاعبده وإيه وتوكل عليه هم حاجتين اتنين نصين العبادة والتوكل اللي هي إياك نعبد وإياك نستعين يعني نتوكل والتوكل يا إخوة مش اللعبة اللي بيعملها كتير من الناس اليومين دول توكلنا على الله لا مش كده من أخطر ما قرأت النهارده ال- ان فين التوكل يا عم الشيخ معاذ الله يرحمك ويرحم ابوك ال- اهي اسمعوا بس الجمله دي عشان تعرفوا بس خطوره التوكل وبعدين نتكلم عن التوكل الجمله بتاعت الراجل اللي قال له ايه آه صلي على النبي اهي قال ابو سليمان الداراني لأحمد ابن أبي الحواري الاثنين دول من ال- من الروس الكبيرة الروس العالية قوي يعني الاثنين دول من علماء السلوك هم يعني ايه ينتسبون الى الصوفية ولكن احنا لينا في الصوفية اللي يقول كلمة صح تبقى ايه نقبلها والكلمة اللي ما توافقش الشرع ما تلزمناش فالشاهد ان الاثنين دول من الكبار وابو سليمان الدراني يقول لتلميذه احمد بن ابي الحواري يا احمد ان طرق الاخره كثيره وشيخك عارف بكثير منها الا هذا التوكل المبارك فاني ما شممت له رائحه الراجل لا- ده لما يقول كده يبقى معناها ان احنا ايه لسه مش فاهمين موضوع التوكل كويس برضه انت متوكل على الله اه طبعا طبعا خالص امال ايه طب يعني ايه التوكل امال ان شاء الله بايه بقى مش تفهم الاول عشان كده احنا محتاجين نتعلم ها؟ التوكل محتاجين نتعلم التوكل لأن التوكل فرض قال الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قرأ رجل هذه الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت قل توكلت على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت فأقبل على سليمان الخواص وقال يا أبا قدامة ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله في أمره انظر كيف قال وتوكل على الحي الذي لا يموت فأعلمك أنه لا يموت وأن جميع خلقه يموتون كل من عليها فان ثم امرك بعبادته وسبح بحمده ثم اخبرك انه خبير بصير والله يا ابا قدامه لو عامل عبد الله بحسن التوكل وصدق النيه له بطاعته لاحتاجت اليه الامراء فمن دونهم فكيف يكون هذا محتاجا وملجاه الى الغني الحميد هي دي محتاجين فعلا نتعلم حاجة اسمها التوكل ومن يتوكل على الله فهو هو مين آه هو ربنا اللي دايما كفاني ما أهمني ومن يتوكل على الله فهو ما تنساهاش دي فهو حسبه جل جلاله لذلك احنا محتاجين نتعلم التوكل كيف نتوكل على الله يعني الواحد النهارده عشان يتوكل على الله يسيب شغل وينام ويتغطى وينتظر ان انا توكلت على الله بقى هيرزقني ويوكلني قلت لكم آآ آآ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم ها كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا لرزقكم كما يرزق الطير لو توكلتم على الله حق توكله يبقى ربنا أث... الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الطير تتوكل على الله حق توكله الطير بتنام في العش تستنى الحب ينزل عليها من السماء ولا بتخرج تجري تدور هي دي يبقى القضية مش انك انت التوكل على حق توكلي ان انا انام لا اشتغل واجري واتحرك في الاسباب لكن توكل الطير كان ازاي ان الطير اولا قالوا ان النوع الوحيد من المخلوقات الذي لا يدخر شيئا لغد لما تطلع آه، العش بتاع الطائر كده وتقلب فيه ما تلاقيش فيه حب ولا تلاقي فيه عامل مخزن للحبوب ما فيش حب فهي لا تملك إلا ما في بطنها الطيور ذلك تاني حاجة أنها لا ما بتشتغلش في شركة ولا مؤسسة ولا حكومة ولا على وعد من أحد ده هي الطير بتصبح الصبح تعمل ايه آه بيقول لي تصبح بتغني يا عم انتوا اللي بتغنوا يا الكلمة ديك من آه، برضه سنة 86 ها كم سنة دول يطلعوا لهم 30 سنة هم ولا قريب 26 سنة ها قلت ايه كان في برنامج زمان في التلفزيون اسمه العالم يغني فقلت لهم العالم ما بيغنيش العالم بيشتغل انتوا اللي بتغنوا فكذلك نفس الشيء النهارده بقول لك اللي بيقول لي الطير بيصبح يغني الطير ما بيغنيش انتوا اللي بتغنوا الطير بيصبح يسبح الله الطير صبح الصبح العش ما فيهش ما فيهش حبوب وبطنه ما فيهاش حبوب ويسبح ويسبح يذكر الله وينطلق ومش شغال عند حد بياكل من اي حته فكذلك العبد المؤمن هو ده توكله انه ياخذ بالاسباب من غير تعلق القلب بسبب حقيقي انا عايز ان شاء الله ال- آه الاسبوع الجاي هنتكلم عن التوكل ولا هنعمل ايه لكن عايزين نتعلم التوكل فعلا كعلم كيف اتوكل على الله ازاي واحد اتنين تلاته اربعه بالتحديد كيف اقطع تعلق قلبي بالاسباب كيف اقطع من قلبي شهوه حب الدنيا كيف اقطع من قلبي تجربه الله في التوكل عليه باذن الله تعالى ياتيكم هذا الاسبوع القادم باذن الله ان شاء الله وقدر آه، انا عايز اسال اخبار اجنده الربانيه معاكم ايه موجوده قدام المسجد ان شاء الله عز وجل آه، وبسعر خاص مدعومه وانا بقول ايه ان ميزه ال- الاجنده دي انها كل يوم في ايه انا عايز اشوف الايه بتاعت النهارده ايه احنا في ربيع اول مش كده النهارده ايه 29 ربيع طب صلي على الرسول صلي زيد النبي صلاه زيد صلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الاربعاء 30 ربيع الاول ستسأل عن النعيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين انا بقول لك لما تلاقي الايه موجوده في الاجنده اقرا الايه مش تقرا الكلام بس تقول الايه دي انا عارفها لا لا لا لا ده انت هتؤجر على قراءه الايه لازم تقرا السوره كلها قبل ما تقرا الكلام والتفسير اللي تحتها كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم ستسال عن كل نعمه من اين اكتسبتها وفيما استعملتها وكيف شكرتها ولمن نسبت الفضل فيها وهل تنعمت بها علم اليقين هو الذي يؤيدك بالحق في إجابة كل هذه الأسئلة فاللهم إنا نسألك أن تنفعنا بما علمتنا وأن تجعلنا من عبادك الشاكرين نبض اليوم ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الدرهم دي اللي بيسموها حكمة اليوم اللي انت هتمشي عليها في اليوم بعد كده في الكلام بقى على جمادة وأول يوم في جمادة اللي هو الخميس بكرة لا مجاملة قال الله جل جلاله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يعني آه، ربنا سبحانه وتعالى لما جعل سيدنا إبراهيم إمام سيدنا إبراهيم قال له- قال له طب يا رب وولادي عايز أورث النبوة قال لا ينال عهد الظالمين إذا سألته من الدنيا أعطاك إذا سألته من الدنيا أعطاك أما الآخرة لا ينال عهد الظالمين هذه هي القضية إن الله يعطي الدنيا لوليه وعدوه بينما يختص برحمته عباده المؤمنين وذلك لأن الدنيا لا قيمة لها ولم ينظر الله إليها منذ خلقها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما, سق ما سقى منها كافرا شربة ماء فهي دنيئة وليست تحفة للصفوة نبض اليوم استنزل الرحمة بالقرآن أسأل الله أن ينزل علينا رحماته أحبكم في الله وأحبكم هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية
من مدرسة الربانية نتحدث